فحاروا بأوصافه الكالمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الإطلاق وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث لأهل الآفاق المنعوت بتهذيب الأخلاق المعروف بمكارم الأعراق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أخوتي وأحبتي الكرام في كل أنحاء الدنيا كل عام أنتم بخير ها قد اقترب رمضان وفي ظل هذه الأحداث وهذا التشرذم والاختلاف فلنقل أن هناك شهرا لا نختلف عليه نصوم فيه جميعا ونفطر بإذن الله تعالى اللهم بلغنا جميعا رمضان ونفطر ساعة ما يؤذن لأذان المغرب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فلنقل جميعا أننا متحدون متفقون على أن هناك شهر رمضان ولكن الاختلاف في من يستفيد من رمضان هل ندخل رمضان كما خرجنا خاب وخسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من يا رسول الله ومين اللي بيتكلم جبريل ويؤمن النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك رمضان ولم يغفر له ليه لأن رمضان جامعة لمكارم الأخلاق رمضان جامعة الطلبة كلهم بيحصلوا على الثانوية العامة وحلمهم يخشوا الجامعة كل واحد عنده مجموع في بيخش طب طب بيطري أسنان صيدلة هندسة أداب حقوق تجارة كله على حسب مجموعه وميله احنا عايزين نخش رمضان هذه الجامعة التي تمتلئ بكليات كثيرة في مننا من يدخل كلية الذكر هيختم القرآن 30 مرة مرة في اليوم يختم القرآن ممكن أيوة ممكن الشافعين كانوا بيختموا 60 مرة في مننا هيخش كلية التفكر والتدبر يخرج من رمضان فاهم آيات كثيرة وفاهم ازاي يتأملها ويتدبرها ويقرأ في التفسير في مننا هيخرج هيدخل كلية الشكر يشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى بتأمله في جسده وفي نفسه اللي هنقوله النهارده في الحلقة في مننا هيخش كلية الصبر في جامعة رمضان اه عشان نصبر على البلاء اكتر من كده مبقاش الزمجرة والدوشة بالشكل ده لأقل ضرر لا مش ده المسلم لازم نصبر ونصبر ونصبر في مننا مننا هيخش كلية الإخبات الكليات العالية أو المجاميع عالية المراقبة الحب في الله المجاهدة الإنابة التوبة الخشية في كلية بقى قليلة قوي في عدد الطلبة كلية قليلة قوي لأن مجموعها عالي جدا ويخشوا الفردوس الأعلى بسهولة اللي أنا تقريبا مش شايفها اسمها كلية الانكسار اسمها كده الانكسار بين يدي العزيز الغفار مش للمخلوق الانكسار لله زباينها قليلين قوي الطلبة اللي فيها قليلين قوي من المسلمين مين المنكسر لا كبيرة في عينه طاعته ولا كبيرة في عينه هيلمانه وجاهه وصحته منكسر تماما لله مع انه بيصلي الصلاة الخمس ما تفوتوش تكبيرة الإحرام وبيقيم الليل يمكن بأكتر من ألف آية وحافظ القرآن لكن عمره ما اتكلم عن نفسه أنا عملت أنا هعمل أنا عملت أنا عندي طاعات عمره ما كان عنده عجب النفس منكسر لله بل والله إذا حضر لا يؤبه له وإذا غاب لا يفتقد في ناس كده قليلين جدا يا رب نخش الكلية دي في رمضان اسمها كلية الانكسار ننكسر الليلة دي هنتكلم عن فوائد رمضان الصحية والطبية اه بس انا عايز أزود وتك أكتر على الأخلاق في كلية اسمها كلية مكارم الأخلاق عشان نزود أخلاقنا شوية الوقت اللي بيتلمس بيشتم بيصب وبيقتل لو حد لمسه بس داس على صباعه مع ان الدنيا والله ما تستاهل يروي عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا لطعام للدنيا بطعام ابن آدم شوف الدنيا قليلة ازاي شوف الدنيا تافهه ازاي الناس عمالة تموت من خلالها دي وفي سبيلها وفي ناس مش عارفة هي بتموت ليه ضرب الله مثلا للدنيا بطعام ابن آدم لئن قذحه وملحه فلينظر إلى ما يصير مثل بسيط هنقوله عشان نقربه حتى الأطفال اللي بيتفرجوا علينا طبق فول وعايز أكله حط عليه زيت حط عليه طحينة وليمون وملح وكمون وفي ناس تحط حاجات تانية خرط اعمل طيب بعد ما اكلته بعد ساعتين بيروح فين انت ما بتطيقش الريحه اعزكم الله صح اه مش مش بعد ساعتين ده انت وانت بتمضغه لو المضغ ده خرجته مش هتطيق تبص له اللي هو كان شهي جدا بالنسبه لك بيحصل اه الدنيا كده ضرب الله مثلا للدنيا يمكن نفهم النهارده بطعام ابن ادم لئن قذحه وملعه يعني دايما كلها زينه كلها أنوار كلها بهجة كاذبة لكنها تنتهي سرعان ما تنتهي ايه اللي بتاخده منها الاخلاق علماءنا قالوا ان رمضان ميزان العام ميزان العام ميزان العام يعني السنة كلها بتاعتك تبقى مظبوطة اخلاق قيام ليل صلاة اتقان العمل معاملة المسلمين غض البصر أكل الحلال معاملة الوالدين تحمل الناس أنا بقول تحمل يا مسلم شهر الصبر جاي لك تحمل أخيك المسلم حتى لو غير مسلم تحمل الآخر لازم تخرج من رمضان جاني الثمار دي دخلت الكليات دي احنا بنخش الكلية زي ما قلنا في الأول عشان ننتهي مهنة معينة ونعيش بيها كام سنة انما انت جامعة رمضان جايالك عشان تخش كلية معينة مش انتساب تخش بجد وتتعلم خلق من الاخلاق فتخرج تعامل المسلمين بيه لعلكم تتقون من اين تأتي التقوى وانت ما دخلتش الكليات اصلا ودخل رمضان وعدى رمضان وهنقعد في رمضان وهنزعل في رمضان وهنسب في رمضان ونتفرج على التلفزيونات في رمضان ونشاهد اغاني في رمضان انت ما دخلش رمضان عليك اصلا ده ظرف بقى زمني جه عليك اسمه رمضان لكن انت ما صمتش في الحقيقة ما دخلتش الجامعة انت عديت من عند السور بس او ما معكش الثانوية اصلا عشان تخش الجامعة انت مش مؤهل لرمضان ولذلك قال علماؤنا لان رمضان فرض صيامه فكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما قبل اي فرض يتقدمه بنافلة فكان يصوم شعبان اللي قلت عليه أنا ومشايخنا وعلمائنا الأجلاء قبل ما يخش شعبان خلي بالكم كان النبي يصوم شعبان كله إلا قليلا ليه؟ عشان كده في كتاب كامل اتعمل أسباب صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشعبان كتاب كامل اللي حاول يعني المؤلف حاول يجمع أسباب وفوائد لكن الفوائد كثيرة لا تعد ولكن الصحابة ما انتظروش كده سمعنا وأطعنا كان يصوم شعبان كما كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ وكأنه تقدم رمضان بنافلة الصيام بيستعد لدخول الجامعة ثم بعد رمضان ستة من شوال نافلة بعدية زي بتصلي قبل الظهر سنة قبلية وبعدين سنة بعدية عشان يجبر الكسر اللي هيحصل في رمضان عشان يتعلم خلق من الأخلاق في رمضان يستعد مش لسه كلنا مستنيين هو رمضان الثلاث ولا الاربع بيقولوا الرؤية ما اعرفش كام بيقولوا في متمم لشعبان لا لا لا اكيد 30 يوم مش 29 لا ما بيستنوش كده دول بيشتغلوا قبلها بست شهور صحابة انا شددت على الحتة دي رغم ان انا تخصصي في الناحية الطبية لكن ارجوكم احنا محتاجين قوي الامة محتاجة قوي تدخل رمضان بجد تعرف ان رمضان اخلاق الصيام ده لمكارم الاخلاق صيام يعني ايه والله صيام يعني ما تتكلمش كثرة سكوت كثرة سكون قلت لكم المره اللي فاتت الحلقه اللي فاتت ان ابص كده على المسلم اقول ده صايم لو دخلت مترو او اتوبيس او اي زحمه من الزحام اللي احنا شايفينه ده اقول الشخص ده صايم لانه لا بيزعق ولا بيصخب ولا بيرفض ولا بيتكلم كلام فيه فحش ولا سباب ودايما متحمل للناس ودايما ذاكر لله ده صايم هل احنا مستعدين ندخل الجامعه دي ولا ما عندناش الامكانيات الجامعه دي مهمه جدا مش مجرد ان انا بمضي ساعه المغرب ده مهمه جدا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت الصيام جراح بلا الم او جراح سيب نفسك لرمضان كانه طبيب بيعالج فيك حاجات في كل حته في جسمك انا بقول لك الحلقه دي ان شاء الله اللي هنشوفه فيلم مع بعض سيب نفسك لهذه الجامعه انصت لاساتذتها في كل هذه الاركان اللي قلت لك عليها الاخبات والخشيه والانابه والحب في الله والتوكل وتحمل المسلمين والسعي للارامل والمساكين الارامل اللي ضاعوا في النص وسط الاحتجاجات بتاعتنا دي في ارامل جعانه انا انا والله والله انا وابني محمد ماشيين شفتهم بياكلوا من الزباله والله والسواقين جنبهم بيسبوا الدين عياذا بالله تعالى يعني الناس في غفله وفي ارمله بتاكل من الزباله هنسال عليها هل انت عهدت نفسك تعمل كده كما قال أحد الأئمة أئمة الحديث التابعين الأجلاء إنما رمضان قراءة قرآن وإطعام الطعام ما تعملش حاجة تانية غير كده في ناس تتأكد إن الناس كلها كلت في رمضان ما بيفطرش في بيته ولا يوم واهب نفسه كده وليل نهار قراءة قرآن ده المطلوب في رمضان مش المطلوب إن أعمل جردة الخشاف وكل ما أقابل حاجة في البيت أروح راميها فيه لغايه لما آخر النهار أشربه وأنام بالليل وأقوم عندي حموضة ولا أصلي تراويح ولا أصلي فجر ولا أحضر جماعات وادور على الجامع اللي بيقرا بقول والله احد انت مش هتضحك على ربنا ابدا بقى رمضان جديد اللي فات بقى مات وابدا شهر توبه جديد خش الجامعه بجد ما تحضرش كده وتعمل الكارنيه بتاع الجامعه زي بعض الطلبه بتعمل وتيجي اخر السنه تقول هو الامتحان امتى لانك هترسب الامتحان والامتحان بيجي بعد رمضان مباشره زي ما كتير مننا رسب طب عايزين نشوف ناس دخلت رمضان نقسم الشاشة نصين نشوف الفيلم ونشوف ناس دخلت رمضان استفادت منه وناس دخلت رمضان مش فاهم نشوف اتفضلوا ونرجع بإذن الله تعالى الأستاذ اللي قدامنا ده غربت الشمس اهو احنا قلنا احنا متفقين اهو شهر رمضان ربنا يبلغنا رمضان جميعا غربت الشمس هو ما صدق من العصر عمال يقول امتى الساعة ستة ونص ولا الساعة سبعة هتيجي على حسب التوقيت بتاعه بقى مستني الساعة لا بيقرأ قرآن ولا بيذكر ولا بيصلي وصاحبنا التاني بيفطر على تمرات انت شوف ده حاطط قدامه أصناف قد إيه خلص بقى الفرخة ودخل على المكرونة ودخل على الصينية التاني نزل صلى المغرب يكفينه فطر على تمر والسكر لكن صاحبنا لسه بياكل والمغرب اتدنت وصلوها طلع بقى التاني المحترم المتدين وكل براحته وبعدين نزل صلى العشاء ده العشاء اتدنت والترويح بيصليها وده لسه نايم جنب التلاجة بل وقع من كتر الاكل هو ده اللي احنا بنتنظر بيه رمضان ايوه ما عشان كده بتخرج من رمضان تعبان تعبان اخلاقيا وتعبان سلوكيا ومش فاهم يعني ايه شهر رمضان عايزين من رمضان بجد نكون جميعا هو بيعد لنا الفيلم تاني عشان نشوفه تاني يمكن يبدو للجميع انه مضحك يمكن لاطفالنا لكن عايزين نتامله واحد نايم على السفره هو ده رمضان بالنسبه له ولا صلى ولا تقريبا صام رب صائم ليس له من صيامه الا الايه شوف عامل جرده الخشاف بس تله خشاف وده بياكل والمعده بتاعته زي ما تشوف دلوقتي هي قد طبق سلطه هتملاها ايه وده نام طبعا لان المخ سحب الدم كله ووداه للمعده عشان عندها كارثه دلوقتي وقع جنب الثلاجه كمان عشان لما يقوم ياخد اي مهضم ولا حاجه ولا ازازه حاجه ساقعه لا فاتوا العشاء وفاتوا التراويح وفاتوا الفجر ويقول لك ياه الواحد بيتعب قوي امتى يجي العيد للأسف الشديد في كتير مننا فاهم رمضان كده انه يبقى جثه هامده كده وبالتالي طالما امتلأت المعدة خرست الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة لا في قلب ولا في خشية ولا في إنابة واللي يخبط عليه زعق له واللي يطلب منه في مصلحة حكومية شغل يقول له فوت علينا بعد العيد ده احنا في رمضان كل سنة وانت طيب لكن نشوف رمضان بيعمل ايه بقى في الجسم البشري الجسم البشري بيتكون زي ما حضراتكم شايفين heart and blood اهو القلب هو اللي بينبض القلب اللي احنا الحته المعنويه اللي انا بركز عليها في الحلقه دي القلب اللي مليان قسوه طول السنه قسوه من المعصيه اللي انت بتعملها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عايزين نشيل الران شويه والرئه اللي مليانه سجاير ومليانه عادم ومليانه نفس عمال تنفخ وتحرق الدنيا من غضبك الرئه تعبانه نفسها بتقول لك ريحني شويه في جامعه رمضان دخلني هذه المشفى الربانيه المعده اهي قدامنا بيت الداء اهو المعده اهي المعده دي قد طبق سلطه صاحبنا كان السفره كلها يبقى لا تطلب منه يقرا قران او يقف في التراويح شويه او يروح يتصدق على الارامل والايتام او يصل الرحم مش هيعرف يتحرك وبالتالي الكبد بتاعه عنده ازمه كميه الجلايكوجين اللي فيه كتير وعنده سموم طول السنه عمال يخزنها عمل ازمه رمضان بالنسبه له ازمه لانه مش فاهم والكليتين مظلومتين عمالين يشيلوا كل السموم اللي موجود في جسمه للاسف الشديد ويحصل عنده حصاه ويحصل عنده مش مع ان رمضان احلى من كده الصيام اجمل من كده ولو فطرنا على هدي النبي عليه الصلاه والسلام اللي هقولكم في اخر الحلقه هنرتاح جميعا هيبقى راحه للرئه وراحه للقلب وراحه للبال وراحه للفكر المشغول وراحه للكبد شوف عالم خواجه هو اللي بيقول لنا مش مسلم بيقول المعده قد كده هيشرحها اهو اهو بيجيبها بايديه والراجل ده بيجيبها بايديه اهو بيقول المعده قد كده يبقى تاكل انت قد ايه حاطط سفره قدامك 40 متر بستله ملوخيه على بستله خشاف على على قروان على على, على مخده كنافه عامل مخدتين ثلاثه كنافه بعد ما بياكلها بينام بيسند عليها كل ده هتدخله جوه المعده مش ممكن مش ممكن 1500 سي سي يعني سنتيمتر مكعب حجم المعده يخش جواها الاصناف دي عشان كده بيبقى بطنه قدامه كده ونايم والدم طبعا المخ بيقول له فيه كارثه فهنعمل ايه فبيقول له روح يا دم كلك روح كلك ليه للمعده فبالتالي المخ مش قادر يركز وتلاقي اطرافك بقت ساقعه بعد الفطار ليه ما فطرتش على تمر ونزلت صليت المغرب زي الناس العاقلين او حتى قمت صليتها في بيتك لو عندك مرض يقعدك والله لو في شغل لا تنزل زي الرهوان لو في شغل يجيب لك 100 جنيه لكن انت ما عندكش يقين على ان المغرب في جماعه مهمه عشان كده قاعد بتفطر في البيت او بتصلي في البيت ارجوك غير نفسك في رمضان السنه دي انا برجوك والله هتحس بتغيير في نفسك وفي امتك اقسم بالله لو غيرت نفسك السنة دي ودخلت الجامعة بجد مش انتساب جامعة رمضان الحقيقية بمدارسها وكلياتها والله لا تخرج وما تقلكش خبت وخسرت عرضت نفسك لدعوة جبريل وتأمين النبي عليه الصلاة والسلام خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له أحد الأجانب سمعتها بوداني منه أجنبي مش مسلم بيقول خد فاكيشن يعني خد اجازه من الطعام والشراب خد اجازه زي ما الناس بتاخد اجازه كده وتشوف ناس تانية عشان تروح عن نفسها ها سياحه إيه رمضان سياحه عن الطعام مش سياحه للطعام لا مش ده المقصود المقصود لقيمات شوف الامعاء الغليظه والله لو شفت الاكل في امعائك اخي المسلم اخت المسلم والله لو شفت الاكل في امعائك ما انت واكل عمال نحضر طول النهار وسايب مراتك طول النهار تقضي الوقت كله كله في المطبخ اعملها لي كذا حمرها لي بكذا حط لي عليها كذا عملت سلطه بابا غنوج عملت ما اعرفش بتاعه ماما فتحيه عملت القوطه قطعت البصل شاغل نفسك ولا انت بتقرا ولا هي يا عيني تعبانه واقفه على رجليها والا بقى لو عملت لها عزومه يبقى ان شاء الله انت مش هتصلي ولا صلاه لانك الحمام هيتقلب والدنيا كلها هتخش عندك خالتك ما اعرفش مين دخلت الحمام عمتك مين دخلت ايه انت انت جبت البرتقال انت ما جبتش التفاح انزل هات الكنافه انت مش هتخلص مش هتخلص مش معنى ذلك احنا هنقطع الرحم بالعكس الرحم موجوده طول السنه بس ده شهر اسمه انا في جامعه في طالب علم بيتزار لا طالب علم لا يزور ولا يزار انت طالب علم داخل رمضان عشان تخرج بحاجه جديده خش بس بعلم واحد من اللي انا قلتهم دول خشيه انابه توكل توبة حب في الله اخرج بأي حاجة من رمضان ولذلك قال ابن عباس علامة قبول الطاعة في رمضان الطاعة بعدها لو ربنا وفقك لطاعة وبقيت زيادة ملي ملي بس ما كنتش بتقيم الليل بقيت تقيم الليل او كنت بتقيم بكسل بقيت تقيم بنشاط او كنت بتقيم بآيات قليلة بقيت تقيم بآيات كتير كنت بتقرا حزبين ولا ولا جزء من القران ولا ثلاث اجزاء لا بقيت تقرا خمس اجزاء اذا تقدمت بعد رمضان اذا اخلاقك اتحسنت بعد رمضان اعرف ان ربنا قبل رمضان معادله معادله متزنه وتلاقي سنتك كلها بقت طيبه والرزق بقى وفير بعد رمضان شوف ادي بقى اسباب الغازات الخواجات هم اللي بيقولوا لنا ايه اللي بيخلينا في رمضان نتكرع عزكم الله ال eructation وخروج الريح وناخد مهضمات انت اللي بتعمل كده بانك بتزود من الرز والمكرونه وبتزود من الخشاف وتزود من الحلويات وتزود من الكنافه وزود... المركزات او الكربوهيدرات السهله هي اللي بتعمل الهيدروجين وال lactic acid وبتعمل هذه الغازات والميثان اللي بيخلي بطنك تبقلل كده ده المفروض انها تقل في رمضان شوف كاتب اهو حصل distension يعني امتلاء كانك مالي بالونه كل ده غازات ومفيش شك ان ياثر على الحجاب الحاجز والحجاب الحاجز يضغط على القلب القلب لا تستطيع ان تفقه ايه ولا تستطيع ان تسمع حديث ومش طايق الشيخ وهو بيصلي في التراويح ها ونفسك يوم تصلي يوم يوم لا ينفع الكلام ده هل هو ده رمضان عشان كده ما بتجليش منه حاجه ما بتجليش منه حاجه ودايما يقول لي اصل احنا ما بننامش في رمضان هو شهر كده ما فيهوش نوم مين قال لك كده انت بس اللي ما بتنظمش وقتك انت ما بتنظمش وقتك لا يمكن يكون ربنا فرضه لتعذيب الامه لا يمكن ده رحمه رحمه شوف بيجيب لك الكليتين اللي ربنا خلقهم اهو دول بيرتاحوا في رمضان ليه لان الامتناع عن الشراب على مدار 17 ساعه اللي هنصومهم دول باذن الله تعالى ربنا بلغنا رمضان بيخلي الضغط يقل عليها وبالتالي الشغل بتاعها نفسه يقل وتتفرغ انها تنقي كل الشوائب والسموم العالقة بيها خصوصا ان الدهن لما بيتم تكسيره عشان انتاج الطاقة بيقلل من الكالسيوم والكالسيوم هو اللي بيعمل الحصوات وبالتالي يبقى رمضان والصيام فرصة رهيبة لا تعوض في انه تتخلص من الحصاوة بل علماء قالوا كمان تكوين الاكياس الدهنية وعزكم الله والاورام بتبقى الكالسيوم ليه دور انه هو يكمل دورتها فالكالسيوم لما يقل نتيجة انه اتاخد نتيجة ان الدهن حصل له كاتابوليزم اثناء الصيام وبالتالي يقل فرص حدوث الاورام سبحان الملك ويقل فرص حدوث التكيسات ويقل فرص حدوث الحصوات خلاص ويحصل دايما ان الحوض الكلى يتم تنظيفه بالشكل ده الكلى اللي ربنا خلقها فيها ملايين من النفرونز اللي كل واحده فيهم شغلتها زي المصفى انت بتصفي كده او انت بتصفي قوطه في البيت او بتصفي حاجه شغلتها بتصفي تصفي جسمك وتنقيه انت بترهقها اكتر بالترش والسكريات والمسبكات وكله ايه كله ورا بعضه كله ورا بعضه كله ورا بعضه وبالتالي عملت لها ازمه هي والكبد تعبانين بيطلعوا تعبانين منك لا ده احنا عايزين نريحهم خالص ونفطر على تمرات او على رطبات او حسا حسوات وننزل نصلي المغرب التلت ساعه دول يكون المخ بدا يستوعب ان السكر بدا يوصله وبدا يدي اوامر خلي بالكم في اكل داخل يا معده تجهزي شيلي السموم اللي عندك والكبد ده علمائنا كانوا يعلمونا في الهيستولوجي علم الانسجه ان الكبد جندي مقاتل لغايه اخر لحظه في حياته يفضل الانسان عايش لغايه اخر خليه كبديه انت بتدمر خلاياك لان زياده الكربوهيدرات في رمضان اكتر من اللازم هو اللي يؤدي الى ترسب الدهون على الكبد خصوصا بالاحماض الدهنيه المشبعه الاكل بقى اللي فيه ايه سمنه بقى و... لا يا اخوانا لا يا اخوانا وزيك بنصح الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد بزيت الزيتون زيت الزيتون لو قعدت اتكلم عليه ما ممكن ناخد حلقات ولكن في علماء كثيره متفقهه اكثر مني فيه تقدر تتكلم من خلال القناه المباركه عن ذلك القولون الناس اللي عندها دايما القولون العصبي نقول له في رمضان لو سمحت قلل من الوجبات شويه لقيبات يقمن صلبك كانك بتدوق من بوفيه مفتوح بتاخد من هنا حته ومن هنا حته ومن هنا حته وتنزل تلحق تصلي العشاء تاخد مكان تحجز مكان قدام تقرا قران وتحجز مكان تسمع درس حلو يحيي قلبك من جديد ده مش مرسه للطعام والشراب مين فينا اللي جاب اكتر ومين اللي فطر على البط ومين اللي فطر على الوز ومين... يا اخوانا اي وبعدين بنشتكي من الاقتصاد ونبص نلاقي عزكم الله القمامه الست اللي بقول لكم عليها شفتها بتاكل من الزباله ما هو بتاكل من كده عارفه ان في زباله مرميه في الزباله في اكل اكل يتاكل مرمي في الزباله وانت محاسب عن ذلك عن هذا الاسراف قلت لكم المره اللي فاتت ان النبي عليه الصلاه والسلام السيده فاطمه رضي الله عنها بتدي له كسره خبز الشعير قال لها هذا اول طعام يدخل معده اباك منذ ثلاثه ايام اول طعام يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام سيد الخلق اول طعام يخش بطنه بعد ثلاث ايام رغيف عيش مكسر من الشعير ومعروف ان الشعير مش طعم قوي زي عيش عيش الذره وعيش القمح عيش مكسر اللي احنا ايه بنرميه دلوقتي عزكم الله لا ده كان بياكله وما قالش حاجه وقال لابو جحيفه الصحابي قال له اشد الناس جوعا يوم القيامه اطول الناس جوعا اكثرهم شبعا في الدنيا اما التمر وفوائد التمر فانا كلمتكم عن بعض منها المره اللي فاتت البوتاسيوم اللي فيه التمر اللي مهم جدا للخلايا ولحركه الامعاء ولانعاش كل الخلايا اللي في الجسم السكر السهل اللي في الطبخ بيوصل للمخ بسهوله البوتشين الماده الخطيره اللي دايما اكتشفوها انها ضد امراض خطيره منها مشاكل الاوعيه الدمويه ولذلك بتوقف النزيف ولذلك ان ربنا سبحانه وتعالى نصح السيده مريم وهز اليك ايه بجذع النخله يعني مهم جدا الحامل وعلى مشارف ولاده انها تتناول التمر لا وكلي واشربي ايه وقري عينا بيهدي التمر فيه مواد مهدئه الاسترس وفيتامينات خطيره لكن يا سلام بقى لو كان تمر ولبن وده فطار السنه يعني لو يعني النبي لما كان بيلاقيه عليه الصلاه والسلام ما كانش بيلاقيه كتير انك تلاقي بقى لبن وتمر كوبايه لبن لبن ساقع حط فيه التمر اللبن ناقص في حاجات معينه موجوده في التمر والتمر ناقص في حاجات صغيره قوي موجوده في اللبن فهو غذاء كامل لكن هنقعد بقى جايب قفص عيش وقروانه باميه وعامل لي شيش طاووق يكفي مصر كلها وحاطط معرفش طبق ايه هنا وحاطط سلطه ايه وجايب مهضمات وحاجه ساقعه ايه ده كله ايه ده كله انت لو شفت الطعام ده بعد ما بعد ساعتين ثلاثه مش هتطيق ابدا تبص له تاني رمضان مش كده يا اخوانا رمضان بقى انا عايزك تاخد طبق الصدقه وصحن الذكر وعايزك تاخد قفص التوحيد وصينيه الصلاه اخرج من رمضان محافظ على الصلوات الخمس ما تفوتكش تكبيره الاحرام مهما كانت الظروف مهما كان اللي قدامك مش ملتزمين وقاعدين وبيتفرجوا على التلفزيون مالكش دعوه بيهم لان ليهم رب هي هي هي هيحاسبهم انت انصحهم لكن انصحهم انصحهم صح لكن اعرف انهم محاسبين على ذلك مهما كان ربنا امهلهم على ضياع الصلاه الركن الركين اخرج من رمضان بصدقه لازم تطلع اسبوعيا مثلا لارمله لكن اخرج من رمضان بالطعام والشراب فقط ورمي في القمامه كل هذه الاطعمه واسراف وبعدين يقول اعمل ايه اصل في رمضان ودخلت مدارس ويعمل جمعيه ليه ده كله ما حدش ابدا كلفك تعمل كده ابدا ولا هي من الدين في شيء بل هتوقعك في مشاكل رمضان يا اخوانا شهر اقتصاد ده ربنا عامله اقتصاد للمسلم ده المفروض يقل النفقات فيه رزقه بيزيد فيه ربنا بيبارك في الرزق فيه لكن نفقاته بتقل مش نفقاته بتزيد لان 17 ساعة ما ياكلش غير وجبة ساعة الساعة 7 لما يدن المغرب وبسرعة عنده حاجة اسمها عبادة ينزل عليها بسرعة صلاة العشاء والتراويح واذا كان هيرجع ياخد حاجة خفيفة كده مسكرة ويقعد يقرا ورده من القرآن عشان يختم عشان يبدأ ختمة جديده مش فاضي لا للتمثيليات ولا قالوا قلنا ولا للتحليل الاستراتيجي وتحليل ما اعرفش مين وده بيكلم مين والاثنين بيتخانقوا مع بعض ولا ده سامع ده ولا ده سامع ده ومش فاضي المسلم في رمضان وغير رمضان مش فاضي وقته مهم ادي اللي بنطلع منه منه من بعض الناس في رمضان ان ضغطه يعلى زي صاحبنا انا لما داس على الخرطوم فلما داس على الخرطوم الميه مش عارفه تضرب راح الخرطوم دار ده اللي بيحصل لنا في جسمنا لما نتناول المخلل الكتير والصوديوم يبدأ شوف بقى الدم الدم القلب عمال يدفعه للشرايين فيبص يلاقي الشرايين بتضيق الديامتر بتاعها او المساحة الداخلية بتضيق زي الخرطوم لما الراجل داس عليه وبالتالي يقول لك حاسس باكياس رملة فوق عيني حاسس بان مخي من فوق فوق راسي غليان ليه ما انت شارب سلطانيه تورش فيها حوالي 2 كيس ملح وجزر وليفته ليه لانك انت بتاكل كتير فمحتاج مقبلات والمقبلات دي يا اخوانا خدوا بالكم ليمون والجزر والزيتون كل ده بيضغط اكتر على المعده يخليها تفرز فتحسسك بالجوع النبي عليه الصلاه والسلام بأبه وأمي كان يقول لا آكل متكئا ابن القيم بيقول ان الاتكاء ثلاث انواع ان انا اربع كده واقعد اتربع يعني خلاص بقى انا مش هقوم تاني من على الطبليه مش هيقوموني غير بالونش ده اذا جابوه او ان انا اقعد بقى القعده اللي هي على جنبي دي وساند ايدي او بكوعي وفاتح التلفزيون وقاعد بقى باكل بطرف ايديا كده من طبق فاكهه ده ده اكله المتكبرين الجبابره اللي عندهم بقى الطرف لا يا اخوان المسلم مش كده المسلم دايما قعدته بسرعه يقعد على القرفصاء على ركبه يقعد بحيث ان المعده تكون متدليه اللي هي الجلسه اللي انتوا عارفينها اللي على السنه عشان المعده لما تتملي بسرعه خلاص يقوم لانه وراه شغل وراه ما يشغله وراه هموم امه مش رمضان لازم نجيب كذا شوف شوف ويروح بقى للصيدليات قيس لي الضغط يا دكتور انا مش هصلي التراويح تاني ايه ذنب التراويح يا عم انا مش هصوم تاني ايه يا عم ايه ذنب الصيام المشكله في اكلك الصيام صدقني بيظبطك يظبط لك الكوليسترول يظبط لك طبعا التدخين لازم يفطر على السيجاره لازم يفطر على السيجاره طب ده فرصه كل سيجاره بالظبط مسمار في نعشك كل سيجاره مسمار في نعشك وما تسمعش المغردين اللي يقولوا لو بطلت هتتعب بطل وزي اي مدمن يتعب في الاول وبعد كده رمضان فرصه انك تبطل النيكوتين رمضان فرصه والله بيقوي الاراده اللي خلاك 17 ساعه لو حد اداك ميه بتقول له اوعى عيب انا صايم يبقى لو اداك سيجاره قول له لا شوف يقول لك 70% من الموت الفجائي نتيجه الجلطه والجلطه جايه منين؟ ما هو من التدخين ومن زياده ارتفاع ضغط الدم الاملاح شوف بقى الشري... الكوليسترول وال... والنيكوتين شوف ممكن يعملوا ايه شوف ده الشريان اهو الشريان هم مكبرينه دي كرات دم الحمراء اللي اللي ماشيه قدام حضراتكم دي شوف ممكن يحصل ايه بقى هيضيق يبدا يضيق سواء بالسيجاره او بالقعده ليل نهار عدم حركه او بالاكل السريع او بالملح شوف الشريان خدوا بالكم الشريان يضيق يضيق زي الخرطوم اللي الراجل داس عليه برجله يضيق يضيق يضيق فالدم مش قادر يدفع القلب مش قادر يدفعه وبالتالي بقى تلاقي مشاكل ومش عارف ينام بالليل وتلاقي دايما اكياس رملة زي ما قلت وصداع رهيب صداع مرير ويبدأ بقى يقول لك ايه ده بنصحيه كده لقيناه معرفش مات السكتة الدماغية السكتة المخية كل ده ليه لانه فعلا صام اه امتنع عن الطعام لكنه فطر خطأ توقيتات خطأ مش محافظ على الصلوات في المسجد دايما يحب ينام بالليل والنوم ده علماء قالوا كثرته يعمل stagnation stagnation يعني ان الدم يفضل راكد في جدار الشريان يفضل راكد في جدار الشريان سبحان الله كان نفسي اكلمكم عن قيام الليل ان شاء الله لما نعمل حلقات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان شاء الله باذن الله تعالى بعد اخذ رأي الادارة الموقرة فوائدها الطبية ايه قيام الليل بيعمل ايه قيام الليل انت قمت بالليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اوامنك بالليل ده بيقلل من ركود الدم وبالتالي يقلل من فرصة حدوث الجلطات الله يعني الترويح اللي في رمضان دي مش تعذيب لا والله ما تعذيب ده ليك انت دي هدية من ملك الملوك شرحها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام جعل الله الصيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا ليك انت دي هدية التراويح دي وتروح للمسجد اللي بيصلي بجزء عشان تختم على الأقل مرة في رمضان إذا كان الصيام شفاء لجسدك فالقرآن شفاء لروحك شفاء للأمراض اللي في قلبك للدنيا المتغلغلة في القلب مش عايزة تمشي دي للأهواء للأهواء ودايما بكرة وعايزين وعايزين وعايزين حد فكر في الآخرة في أخ فاضل ليا وزميل عزيز ولسه مسلمين عليه وزينا بيتمنى رمضان اللهم بلغنا رمضان بيصلي العصر في احد المساجد توفاه الله الناس فاكره غيبوبه سكر فاكرين حاجه نقلوه المستشفى لقوه ميت خلاص فاضل يومين ثلاثه على رمضان الملك امر خلاص فممكن تكون دي اخر ايامنا مش لازم يعني رمضان يجي والعيد يجي الامال اللي احنا فيها دي وطول الامل ده مش عايزين يكونوا موجود عشان كده مش مستحملين لبعض حاجه لان امالنا كلها دنيويه ولان مفيش اخلاق فعلى طول رد فعلنا سريع وعنيف وسوء ادب وحوادث زي ما انتم شايفين ليه كل ده من عدم فهمنا ويا رب بدخولنا لجامعة رمضان يا رب نتغير وكل مننا يخش الكلية اللي على هواه الخلق اللي عايز يتحلى بيه بعد رمضان كلها منافع للأمة لو أنا عندي حب في الله وانت عندك حب الصدقة وده عنده حب صلاة الجماعة وده عنده حب قيام الليل وده عنده حب بر الوالدين وده عنده حب صلة الرحم وده عنده حب المواساة المواساة ان شاء الله في رمضان هنشوف برنامج هيكون مفاجأة لحضراتكم بنتعلم اخلاق من الحيوانات كل يوم حيوان بيعلمنا خلق معين موجود فيه المواساة موجودة في الافيال ويمكن جبت لكم من اسبوعين ثلاثة الافيال ازاي بتواسي بعضها في السراء والضراء ويزعلوا مش تفرح ان اخوك المسلم مات مش تفرح ان اخوك المسلم اتعور ده لو الشوكة شكته واحد مرة بيطعمني في المسجد في- عاملين وليمة كده فبيديني لقمة في بقي قال لي انت بتاكلها ببقك وانا بشعر بطعمها ألفمي ليه وصل من مقدار الحب في الله انه حاسس بطعم اللقمة رغم ان هو ما كلهاش وبالتالي لما انا ازعل يقعد طول الليل مش فرحان فيا يقعد طول الليل متضايق ده صاحبنا بقى اللي بيتناول سحوره متأخرة اللي على اليمين ده وبعدين صلى الفجر في جماعة اوعى يفوتك الفجر في رمضان اوعى ده اعتى العتاة والعصاة بيجي يصلوا في رمضان اوعى تكون ملتزم ويفوتك الفجر في رمضان ولا جلسة الشروق شوف اتسحر اخر السحور قبل الفجر بحاجة بسيطة كوباية شاي حلوة صغيرة كده عشان يبقى فايق وهو بي- بيسمع قرآن الفجر وصلى الفجر في جماعة وبناته وزوجته صلت في البيت وحضر جلسة الشروق وأخذ بفضل الله أجر حجة وعمرة أنه قعد للشروق وتلت ساعة بعد الشروق وصلى ركعتين أو ما شاء الله ولو أن يصلي ورجع إذا كان نام ساعتين ولا حاجة وراح شغله ما عطلش مصالح المسلمين وغض بصره عن الحرام وبعد كده رجع يصلي الظهر ويصلي الاربع ركعات ركعتين ويقوم يجيب ركعتين اللي هي السنه القبليه للظهر وبعدين يصلي الظهر في جماعه وبعدين يصلي ركعتين وركعتين عشان حديث النبي عليه الصلاه والسلام رحم الله رجل من صلى قبل الظهر اربعه وبعد اربعه حرم جسده على النار رواه الترمذي من حديث ام حبيبه رضي الله عنها سند صحيح وبعد كده اذا كان اي ايلول نص ساعه يبقى على مضض عشان خاطر ي- قيام الليل وفي ناس لا تاخد دش وتفوق وتقول لك اقرا قران من الظهر للعصر والعصر كمان يدن اصلي العصر في جماعه واقعد جلسه ال- الاصال اقول اذكار المساء وبعدين امسك بقى القران واقعد لغايه قبل المغرب اجيب لزوجتي حاجه اطلع افطر معاهم التمر انزل بسرعه المسلم كده في رمضان انت في كليه في كليه بتتعلم بتتعلم وكل يوم تجمع حاجه شكل ايه ايه بس لو طلعنا ب 30 ايه في رمضان كفايه كل يوم ايه بتفسرها بس اعرفها بس لكن بقالنا سنين واجي اسالك في قل اعوذ برب الفلق يعني ايه من شر غاسق اذا وقب يعني ايه اذا وقب انا عارف وحافظين القران وكبار ما يقدرش يرد لان هو مش فاهم رمضان ما يعرفش مش عارف ايه المطلوب منه مطلوب منه مسابقات ومطلوب منه برامج واغاني يشوفها وحاجات ويخرج من رمضان بكده فيخرج مخنوق ويجي في نص رمضان تلاقي المساجد خاويه مش فاهمين ما تقفش المساجد الا على الدروع بتاعتها بس الناس اللي طبيعي كانت بتصلي قبل رمضان الناس الفاهمه ارجوكم يا امتي الحبيبه اناشدكم جاي لكم شهر تغيير مش انتوا عايزين تغيير مش انتوا عايزين دم جديد مش انتوا عايزين حاجه جديده في شهر اسمه شهر التغيير غير نفسك والله هتبقى انسان جديد ولما الانسان يبقى جديد والامه تبقى جديده كل الدنيا تتغير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم آه، آه، زمايلي في الكنترول بيشيرون الي بانتهاء الوقت وان شاء الله القى حضراتكم بعد رمضان ونكون عندنا خلق جديد ونكون دخلنا كليات جديده وتخرجنا وخدنا شهادات ان عندنا اخبات عندنا صبر عندنا شكر عندنا ذكر عندنا فكر اقول ما تسمعون وكل عام وأنتم بخير وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحاروا بأوصافه الكلمات فذا الكون محراب أفكارنا وفيه معاني الهدى ساجدا تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق